بنشوف مشاكل الشباب بل مشاكل بعض الملتزمين بل مشاكل بعض الملتزمات بل مشاكل الشباب والفتيات ونفاجأ بنسبة المواقع الإباحية واللي بيدخلوا عليها ونفاجأ بنسبة الوقوع في الرذيلة والفاحشة والعياذ بالله ونفاجأ بنسبة المنكرات ومعاصي الشهوات ومعاصي السر في أمة محمد ولكن معاصي السر اللي وصلنا لها الوقت دي لا يتخيل إن دي شباب أمة محمد بيعملوها لا يتخيل نسبة العادة السرية لا يتخيل نسبة معاصي الشهوات ومعاصي السر أو المستوى بتاعها اول حاجه حتى لو وقعت افتكر ان باب التوبه مفتوح باب التوبه ما بيتقفلش غير لما الشمس هتطلع من مغربها حتى لو وقعت حتى لو وقعت اوعى تحبط اوعى تحطم نفسك احنا بنتزاكى على المرض دلوقتي احنا بنحاصر المرض لحد ما يموت بنعمل زي اللي بيحاصر مدينه لحد ما الامدادات تتقطع عنها هتموت هتموت حتى لو ما ماتتش دلوقتي هو ده باذن الله اللي نعمله مع معاصي السر حتى لو وقعت قاوم طب افرض بقاوم وبقع قاوم ولما تقع قوم وقاوم تاني على الاقل لو مت هتموت مجاهد على قد لو مت هتموت على حسن خاتمه انك كنت بتجاهد في سبيل الله كل واحد منا بيعصي ولكن كل واحد عنده معصيه صعبه ومعصيه سهله يعني في شاب يقول لك يا عم انا موضوع النساء والبنات ده ولا فارق معايا خالص هي المشكله في المخدرات ما اقدرش واحد تاني يقول لك يا عم مخدرات ايه وبتاع ايه هي المشكله في البنات وفتنه النساء واحد تالت يقول لك انا المشكله ان انا يعني واحده كنت عارفها قبل الالتزام وبعد الالتزام مش عارف اجيب اخبارها يعني الف حوالين البيت بتاعهم وخلاص والاقي نفسي داخل على الفيسبوك قاعد اشوف هي فين ولا اخبارها ايه ولا ولا بتعمل ايه طب ما انت هتضيع نفسك المهم ان المعاصي انواع معاصي السر عامله زي المرض المزمن المرض المزمن طبيا علاجه مش في يوم وليله علماء التفسير في قول الله فكشفنا ما به من ضر وربنا بيتكلم عن تفريق كرب سيدنا ايوب قال لك ده معجزه لان كشفنا دي كان واحد متغطي وكشفنا الغطا فالشفاء جه فوري رغم ان المرض المزمن اللي قعد 18 سنه عند سيدنا ايوب ده في الطبيعه حتى لما بيروق ما بيروقش مره واحده فانت لازم تعرف ان معاصي السر دي مرض مزمن لازم تلتزم برشدة العلاج حتى الموت علاج معاصي السر ده شريطين قطر الشريط الاولاني ان انت لازم تجاهد هذه المعصيه بس تجاهدها صح بقى مش تخبط راسك في الحيط تتعامل معاها صح الشريط الثاني ان اوعى المعصيه دي تعمل قطاع بينك وبين ربنا اوعى المعصيه دي تقفل حياتك يعني إيه؟ يعني انت بتقول ايه يعني انا واقع امبارح في العاده السريه وعايز ناجي النهارده درس ايوه تيجي درس يعني انا واقع في في في معصيه شهوه انت لا تتخيلها وعايزني النهارده انزل اشتغل مع في صناعه المعروف في الجمعيه الخيريه اللي انا شغال فيها ولا في الموقع النت الاسلامي اللي انا شغال فيه ولا في المشروع الدعوي اللي انا شغال فيه ايوه تنزل بس بعد ما تعمل الروشته اللي بيتقال عليها اللي هي ماذا بعد الوقوع من الذنب وتنزل لانك لو قفلت على نفسك انت بتضيع نفسك انطلق وده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه يا اخواني ما تيأسش ما تيأسش انت ليك رب قادر ما تيأسش اوعى تيأس انت ليك رب يقدر يخلصك من كل المعاصي في لحظه يطهر قلبك في لحظه ما تيأسش انت ليك رب رحيم مش معصيه هتندم بعدها هيغضب عليك بسببها ما تيأسش انت ليك رب تواب لو جيت له بذنوب الدنيا كلها انت لوحدك عملتها وفي عينك دمع التوبه وفي قلبك ندم هيتوب عليك وهيقلبها لك كلها حسنات ما تريحش ما بين طاعه وطاعه لما تعمل طاعه دور على اللي بعدها اشغل نفسك في الدين اشغل نفسك مع الصحبه الصالحه كان من ضمنها احرق السفن ابعد عن كل مكان بيثير شهواتك وقفه الجامعه بتبهدلك ابعد عنها دخلة النت بتبهدلك بلاه النت ربنا اغلى من اي حاجه في الدنيا لا والله انا ممكن ادخل بس بس خلاص حط النت في الصاله وحط وش النت للناس اللي واقفين في الصاله مثلا على سبيل المثال احرق السفن احرق كل طريق بينك وبين الاماكن اللي كنت بتعصي فيها ربنا او الحاجات اللي بتثير شهوتك ال hard disk اللي جواك دي المصيبه الكبيره ان احيانا شاب يشوف فتاه يفتن بيها ممكن تكون الفتاه اصلا وما بصلهاش اصلا ممكن يكون شاب بيغض بصره بس هو تخيل ان هي جميله وانها وحقيقه ممكن تكون على غير هذا خالص او العكس بقى من ناحيه ال- الفتاه ولكن المشكله ان هو جواه hard disk من كل الافلام اللي اتفرج عليها وال... والاغاني و و و و ال- ال- المعاصي زمان فجواه hard disk ال hard disk ده بيتقلب مع كل تعرض للشهوه فبيطلع خواطر و... وافكار هي اللي بتخليه يقع في المعصيه الحل العلاج الجذري الحل اصلاح القلب اللي في ال hard disk ده الحل فرمطه ال hard disk ده الحل تطهير القلوب بالالتزام الصادق والتواجد في بيئه الايمان وطول ما انت مستمر طول ما انت ال hard disk ده بيتفرمط من غير ما تحس قلنا من ضمن العلاج مواجهه والاستعداد للضربه الابليسيه هو ابليس بيضربك فين في الخلوه وانت قاعد لوحدك وانت لوحدك يبقى حصن خلوتك املى خلوتك بالطاعه خلي خلوتك سماع دروس خلي خلوتك اه خل... ما تروحش بيتك غير وانت خلاص ميت هتحط راسك على المخده هتنام قبل ما تحط راسك على المخده اعمل استعدادات للخلوه بالذات لان هي هي ديت اللي ابليس بيضربك فيها وهو تعمل ايه ساعة صوران الشهوة الجزء الثالث تعمل ايه لو وقعت بقى عملت الاول والثاني ووقعت الجزء الثاني تعمل ايه ساعة صوران الشهوة مشكلة ساعة صوران الشهوة ديت واحد بعت لك حاجة على بلوتوث ولا حاجة وبتبص لإيه؟ يعني انت عايز تفتح مش قادر خلاص مشكلة ساعة الشهوة ان انت عقلك ده راح ان انت بقيت شهوة بلا عقل واحد خلاص يعني الافكار والعياذ بالله مثلا او الشهوة فارت خلاص هو ما عادش قادر هو خلاص هم بالمعصية ما عادش قادر هو مش ما عادش قادر هو اتعمى هو نفسه لما بيفوق يقول لك انا انا انا كان عقلي فين انا انا انا ازاي عملت كده هو اتعمى اللحظه دي القران ما سبكش فيها اللحظه دي القران اداك ازاي تتعامل مع القران اللي الشباب بعاد عنه القران اللي ممكن شاب جديد عايز يلتزم يقول لك احنا عايزين نسمع كلام شبابي وكلام مش يا بنفتح القران احسن من خمسين الف واحد يوعظك اسمع كلام ربنا هو بيوعظك سبحانه وتعالى ان الشباب يلتزم على المصحف الصحابه كانوا بيسلموا على المصحف عشان كده كانوا بيبقوا ابطال انما الشاب دلوقتي يدخل اسمع شريط شباب فيش ماشي يا ابني اسمع انما لازم المصحف في حياتك من اول خطوه عشان تبقى راجل المصحف ما سابكش في اللحظه دي جاب لك لحظه فيها عرض المعصيه سر وثوران بواعث الشهوة فيها ده فين ده في سورة يوسف فين وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب خلاص حد شايفه خلاص اهي دي معصية السر ومتعرضة ليك خلاص ويعني ما تقوليش بقى ده انت قاعد قدام نت و... ولقيت جاي لك آه، حاجه بصوره تفتحها ولا لا لا لا لا ده احنا بنتكلم في واقع تاني خالص ده احنا بنتكلم في اشد موقف ممكن يتعرض ليه شاب لمعصيه سر وغلقت الابواب ودي ملكه لما تتزين تتزين تزاوي الملكات وشابه وجميله وهو شاب ومش متجوز ومحدش شايفهم ودي سيدته دنيويه يعني يعني لو عصاه ممكن يتقتل وممكن يتسجن وممكن يفترى على عرضه وممكن وممكن يعني موقف رهيب كله ترغيب وترهيب والعياذ بالله وفي نفس الوقت ده في خربه وفي نفس الوقت ده اتظلم عنده الف دافع انه يقع في المعصيه وفي نفس الوقت حاجات كتير جدا وغلقت الابواب وقالت هيت لك ده هي اللي بتدعوه كمان يعني مفيش اي موانع وقالت هيت لك قال ده لو بنت بصت لشاب بس بصه بيقعد يطمع ويتخيل ان هي بقى ايه ان هي بقى يعني خلاص موافقه ان هو يكلمها تخيل بقى بتقول له هيت لك تهيأت ليه وقالت هيت لك سيدنا يوسف عمل ايه انا عايزك تتعامل هنا مع لحظه ربنا قال عليها ولقد همت به وايه وهم بها هم بها طبعا على اقوال في التفسير ابن عثيمين رحمه الله قال لك هم بها قال لك لو انا قلت ان سيدنا يوسف ما كانش عنده شهوه النساء يبقى ما فيش بطوله ان هو يبعد عنها ده البطوله ان كان عنده الشهوه ومع ذلك ومع ذلك لوجه الله قاوم يعني شايفين ابن عثيمين بيجيبك كمان لناحيه ايه في قول الله وهم بها يعني اهو انت اهو والمعصيه قدامك وخلاص وعقلك ده راح منك طبعا ده مش موقف سيدنا يوسف بس ده الموقف الخارجي اللي اتعرض ليه سيدنا يوسف ولكن احنا عايزين بقى نعمل اللي عمله سيدنا يوسف هنا هتعمل ايه ربنا بيه سبحانه وتعالى القران جايب لك الروشته في الموقف ده اول حاجه قال ها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ما الاخ يجي يقول لي والله جئت وقاومت وبرضه وقعت في العاده السريه يا ابني لحظه الشهوه انت اتعميت يا ابني تقاوم مين المقاومه لم تعد حلا في هذه اللحظه امال ال- ال- الحل ايه قال رقم واحد معاذ الله تقول ان جدني يا رب اغثني يا رب معاذ ده العوذ بواحد لما واحد يجري ويستخبى ورا حد و- و- وهو مفزوع يا رب ده العوذ معاذ الله اغثني يا رب ارفع ايدك وقول اغثني يا رب ارفع انا مش هقول لك قوم اتوضى وصلي ركعتين انت مش قادر ساعتها انما ما تقدرش تقوم رافع ايدك وتقول يا رب انا هضيع يا رب انجدني يا رب اغثني يا رب اعوذ بك من هذه المعصيه مش ممكن ما تقدرش تعمل كده فكر نفسك فكر نفسك بقول الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم لو انت الوقت ماشي بعربية وجات حملة والظابط واقف تقدر انك تكسر اشارة لا يمكن طب ربنا بيقول لك وهو معهم ملك الكون مش ظابط وانت معدي وعايز تكسر اشارة وانت بتكسر حد من حدود ربنا تذكر وهو معهم وانت بتكسر حد من حدود ربنا تذكر الم يعلم بان الله يرى تعلم ولا لا تعلم طب الجزء الثاني من الرشيد ده ايه وانا بقول يا رب وبستغيث وبفتكر قول الله انه لا يفلح الظالمون انا هضيع نفسي لو وقعت في المعصيه دي الجزء الثاني ولقد همت به وهم بها اهو ده اللحظه اللي انت اللي, اللي الضعفة اللي انت عايز تعرف علاجها اهو لولا ان رأى برهان ربه ربنا سبحانه وتعالى بينجي عبده بينجيه ليه افتكر وتذكر طب ربنا لو سابني سابني ليه اوعى تسيب نفسك لحد ما تبقى رخيص عند ربنا سبحانه وتعالى انه إيه إيه وانه من عبادنا المخلصين ها رقم اتنين واستبق الباب هي دي النقطة التانية الخطيرة جدا النقطة الأولانية بتقول يا رب طب وبعد كده هتفوق شوية هتبدأ نار الشهوة تهدى شوية هتلاقي معية ربنا بتتنزل عليك رقم اتنين اجري من المكان اللي انت فيه استبق الباب عايزك تتخيل منظر سيدنا يوسف بيجري بيجري من المكان ده انا لازم اسيب الحتة دي استبق الباب والمعصية والشهوة بتقض قميصك من دبر قطعت له القميص بتاعه وألفيا سيدها لدى الباب اللهم لك الحمد جه الفرج ربنا بيقول لك طريقك مش هيطول ما تخافش مشكلة ان الشاب ممكن يجي ساعة الوقوع في المعصية يعتقد ان انا طب انا اعمل ايه طب انا هفضل مثلا في الشهوة وفي المعصية يا ابني ده هي مجاهدة وافتقار دقائق وهتلاقي كل ده راح ابشر ربنا ما بيسيبش طريق عبده يطول ابدا واستبق الباب اجري من المكان ده اتصل بواحد صاحبك فجأة فورا استعين بصديق انت فين تعالى تعالى تعالى ننزل نروح المقابر طب انا مش يعني مقابر ايه يا عم انزل روح العب جيم يا عم انزل روح ماتش كورة اخلص من المصيبة اللي انت هتقع فيها دي ويأس وإحباط والعياذ بالله وسوء ظن في الله وسوء ظن بالنفس وسواد في الدنيا واحساس بان الدنيا سودة واحساس بان انا منفعش وانا عارف ان انا مش نافع واحساس ان انا لو اتكلمت في الدين او عملت حاجة في الدين انا منافق واحساس ان خلاص ضايعة ضايعة اللحظة دي بقى نعمل فيها ايه انتوا عارفين المشاعر دي اشد عند ربنا من المعصية نفسها اللي انت عملتها المشاعر دي كبائر المشاعر دي والعياذ بالله ممكن تدخل جهنم المشاعر دي افظع فالمشاعر دي لازم ان احنا نقف معاها اول حاجه ست حاجات بعد الوقوع في المعصيه رقم واحد اوعى تحبط دي اول نقطه اوعى تحبط النبي عليه الصلاه والسلام لما شرب الخمر من الصحابه من الصحابه من الصحابه شرب خمر خمر ديت لا معاصي السر دلوقتي يعني الخمر ايامهم زي معاصي السر دلوقتي هي دي كانت المعصيه بتاعت السر ايامها زي معاصي السر دلوقتي كده لما وقع وواحد شتمه او لعنه النبي عليه الصلاه قال ايه لا تعينوا الشيطان على اخيكم اعين الشيطان عليه ازاي ما هو الشيطان دلوقتي ماسك ودنه مش هتقدر انت ما انتش نافع مش انا قلت لك انك مش نافع مش هتقدر مش هتقدر الكلمه اللي الشيطان بيحطم بها قلب كثير جدا من الملتزمين ويخليهم ينتكسوا بها مش هتقدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن ما من ايه من عبد مذنب من عبد عبودية مؤمن قال لا ده النبي بيتكلم عن واحد مجتهد في الدين إلا وله ذنب يا نهار ابيض ده النبي عليه الصلاه بيتكلم عن الملتزمين جدا عبد مؤمن يعني مش اي حاجه عبوديه وايمان الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه انا مش واقع في مره لا ده بيقوم ويقع وفي رواية لا يفارقه لا يفارقه حتى يفارق الحياة يا نهار أبيض إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء وفي رواية نسيا إذا ذكر ذكر يعني ايه الحديث الخطير جدا ده الحديث الصحيح ده ما من عبد مؤمن خدوا بالكم يعني معناه ان ده راجل ملتزم ان في واحد وقع في معاصي السر واستهتر دي نقطة خطيرة جدا يا جماعة ايه يعني وقت ما انا بعمل وبعمل ومنطلق في الدين وبعمل طاعات وبصلي وبعمل ايه يعني اه كلمة ايه يعني دي بقى مصيبة انك تعتقد ان عباداتك معاصيك قليلة جنب عباداتك دي مصيبة بقى والعياذ بالله انما في واحد تاني مهما كان بيعمل من طاعات اول ما وقع في معصية معصية سر تاب واناب وندم واستجاب الى الله وجدد التوبه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم